رسولي مبشرات مبشرات وآيات يصدقها الرسول على مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم حين نراها تحققت وما زالت تتحقق نزداد إيمانا ويقينا ونقول صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم معي في هذا اللقاء نبوءة تتعلق بأمر نعاني منه جميعا في أيامنا هذه ولم تبدأ هذه المعاناة من أيامنا هذه بل بدأت من قبل حتى استفحلت وازداد خطرها وعظم ضررها وطار شرارها في أيامنا هذه النبوءة تحذرنا تحذرنا وفي الوقت ذاته ترشدنا تحذرنا مما جاء فيها وترشدنا إلى مواجهة ما جاء فيها بالأسلوب الأمثل بالحكمة كما تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النبوءة تقول إن العلم سيلتمس ويطلب من عند الأصاغر لنستمع إليها أولا الحديث رواه ابن المبارك في كتابه الزهد والإمام الطبراني عن أبي أمية اللخمي أو الجمحي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر الأصاغر دي لها معنيان إما أن يكون صغير القدر أو صغير السن فأما صغير السن فلا يدخل في موضوعنا لأن الصغير إذا تعلم العلم عن العلماء الأثبات وشهد له بالكفاءة لا يضره صغر سنه فقد أفتى بعض الناس في سن السادسة عشرة وفي سن العشرين كالإمام الشافعي وكالإمام البخاري وغيرهم وغيرهما من العلماء رحمهم الله تعالى لكننا نتكلم عن الأصاغر أي أهل البدع سئل عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصاغر في هذا الحديث يا إمام فقال الأصاغر هنا هم أهل البدع أهل الأهواء أهل الانحرافات الفكرية أهل الضلالات يبقى أن يلتمس العلم عند الأصاغر تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بما نبأه الله عز وجل بذلك أن يلتمس العلم عند أهل البدع والضلالات والأهواء والانحرافات الفكرية فالأصاغر هم من ذكرت يقول عبد الله بن المبارك فأما صغير يروي عن كبير فليس ذلك بالصغير يعني الصغير الذي يتلقى العلم عن الكبراء والأكابر ويشهدون له بالفضل ويبرع في العلم لا يضره أنه يلقي العلم للناس لا يضره أنه يطلب الناس العلم عنده طالما شهد له بالكفاءة فتعالوا لننظر هل تحققت هذه النبوءة؟ نعم طب متى يظهر الأصاغر؟ وكيف تحققت هذه النبوءة وما صور تحققها؟ هل التمس العلم عند الأصاغر؟ نعم التمس العلم عند الأصاغر ومتى يظهر الأصاغر؟ عندنا مثل في مصر بيقول القوالب نامت واللنصص قامت بيقولوا كده يعني وإن غاب القط العب يا فار اهي الم... هي كده لما يغيب العلماء الربانيون الثقات الأكفاء المهارة المشهود لهم بسعة العلم وإتقانه يظهر أنصاف المتعلمين يظهر الجهلاء يظهر الدخلاء ينشط أهل الفكر الضال فيغتر الناس بهم ويمنحون ألقابا إعلامية يغتر بها الناس يبقى احنا بنقول التماس العلم عند الأصاغر نبوءة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه النبوءة تكون حينما يقل عدد العلماء الربانيين متى يقل عدد العلماء الربانيين حين يزهد الناس فيهم معنى الكلام ايه حين يزهد الناس فيهم عندنا في مصر بيقولوا اللي يرفس النعمة تزول عنه تروح منه والعلماء الربانيون الثقات الأكابر المتقنون نعمة من ربنا لما احنا نبعد عنهم ونلتف حوالين أنصاف العلماء وأنصاف الدعاة ونكبر فيهم ونخليهم هم الإعلاميون والنجومي و و وأهل النجومية العلماء الربانيون ربنا سبحانه وتعالى ياخدهم احنا ما احترمناهمش كده ينبغي أن نعلي قدر العلماء الربانيين الكبار مش نطلع داعية نزين له حلقة أو, ع... أو نص عالم نزين له حلقة ومن خلال بقى شوية البروموهات والإعدادات والكلام ده زي ما بيحصل في بعض القنوات وفي بعض الجرايد الناس يقول لك فلان ده أخطر داعية فلان ده أحسن داعية لا وإحنا لازم ناخد العلماء المشهود لهم بالكفاءة المشهود لهم بالإتقان وإحنا الحمد لله لا يخفون علينا المهم لما إحنا نترك العلماء الربانيين إيه اللي يحصل يموتوا يموت العلماء الرب إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يقبض العلماء يميت العلماء حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا أهو الأصاغر من أشراط الساعة أن التمس العلم عند الأصاغر التمس الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا تعال شوف بقى من نماذج رؤوس الجهال والتماس العلم عند الأصاغر قنوات تعمل لك برنامج توك توك شو أو برنامج يعني كده حواري زي ما بيسموه ويجيبوا واحد يقول لك معانا المهندس الفلاني الذي اكتشف ما لم يكتشفه أحد من العالمين من قبل بيقول لنا إن أمة الإسلام بقالها 15 قرن 1500 سنة عايشة على ضلالة وأنا اللي اكتشفت الكلام ده ويجي لنا واحد صحفي شيوعي قبل كده راسب إعدادية ويسموه المفكر الإسلامي ويجيبوه في القنوات الفوضوية وعاملين له لقاءات يقول لك الدخان مش عارف حلال في نهار رمضان ويقول لك يجوز الزنا الأول مرة ويجوز التقبيل بين الشباب والبنت تتجوز نفسها من غير إذن وليها وعايزين نرجع الصلاة بدل ما كان ما تبقى خمسة تبقى الصلاة اتنين ومفيش حاجة اسمها سنة النبي والبخاري ومسلم كذابين وهو أصلا الراجل ده هو راسب إعدادية وشيوعي في الأصل ويقول لك المفكر الإسلامي والله وفي ناس بتغتر بيهم ويجيب لك واحد تاني محامي ما نفعش في المحاماة وملقب نفسه بمستشار مثلا يقول لك المستشار معانا المستشار الفلاني هيكلمنا النهاردة عن إن عذاب القبر إيه ليس من ليس في الدين عن إن البخاري ومسلم كذابين عن إن فقهاء وعلماء المسلمين ومفسري القرآن كلهم ضلال وجهال وهو اللي اكتشف كده سعادته وهو مش مستشار ولا حاجة عمره ما شم ريحة المستشار ولا هيشمها ويقعدوا بقى يقولوا المفكر وواحد تاني لواء متقاعد يطلعوا يقولوا معانا اللواء الفلاني مفكر إسلامي يا جماعة مش مفكر إسلامي ده بيفك الخط بعافية ده ما يعرفش إيه الواجب وإيه المندوب وإيه المباح والله ده أنا سمعت واحد منهم من الصحفيين دول مسمينه بالمفكر الإسلامي ومش كل الصحفيين أنا بقول بعض اللي هم ب... ما بيحترموش فكرهم ولا فكر الناس ما هو كده من تكلم في غير تخصصه أتى بالبلايا والعجائب سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أصاغر سمعته بيقول يا ولاد إيه يا عم في إيه يا ولاد قدام منه شباب اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم إن حاجة دي حلال ولا حاجة دي حرام حتى النبي نفسه ما ينفعش يقول لك الحاجة دي حرام الله حتى النبي نفسه يا راجل احترم النبي حتى صلى الله عليه وسلم الدليل يا أولاد عندي من القرآن ايه يا عم الدليل يقول لك يا يستفتونك قل الله يفتيكم ما قالش الرسول يفتيكم بالله عليكم ده كلام امال فين اطيعوا الله واطيعوا الرسول امال فين حرم الله ورسوله كما في سورة التوبة ايه يا عم ايه يا عم اللي بيحصل ده الاصاغر فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا من النبوءات الأصاغر هيظهر لهم سهمهم مع كثرة القنوات الفوضوية بدأوا يدوروا عن حاجة تشعل للناس وتلفت انتباههم بدأوا يجيبوا الأصاغر دول يطلعوا وفي ناس بتتشكك وناس بتتشتت من علامات هؤلاء الأصاغر إيه؟ أنهم جهال بالشريعة الإسلامية من علامات هؤلاء الأصاغر إيه؟ أنهم جهال بقواعد اللغة العربية ده لدرجة أن واحد منهم بيتحاور مرة في لقاء فكل لما يتكلم كلمة المناظر ليه يقول له خد بالك دي مرفوعة دي مجرورة دي كذا انت مش عارف تقول لغة عربية راح قال له بلا لغة عربية بلا بتاع هتذلونا باللغة العربية اه انا بحب اللغة الانجليزية وفي ثقافتي انجليزية ومش شرط اللغة العربية طب ازاي تفهم القرآن يا عم وتفهم الحديث من غير اللغة العربية ازاي يقول لك بصراحة بقى كده اللغة العربية دي صناعة جاهلية نسف اللغة العربية عشان ايه عايز بقى يقول بهواه الاصاغر لا يعرفون شريعة ولا فقها ولا يعرفون اللغة العربية ولا يدرون قواعدها ولا يعرفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن عرفوه ينكرونه وإن أثير حولهم أنهم ينكرونه يقولوا إحنا ما بننكرش السنة ده صلى الله عليه وسلم بس إحنا بنقول بقى الحاجات اللي تخالف عقولنا نرميها ورا ظهرنا الله طب بتخالف عقلك هو عقلك ده معصوم طب ما في من هو أعقل منك وفي من هو أعلم منك ويتبعون أهواءهم لأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأنهم سيظهرون خوفا على أمته يبقى بيقول لنا ابحثوا عن العلماء الربانيين ولا تجلسوا إلى الأصاغر فإن لهم علامات مميزة لا تجلسوا إلى رؤوس الجهالة والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ذلك فماذا بقي يا قوم ماذا بعد الحق إلا الضلال ولذلك القرآن بيقول لنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ما تجيش كل شوية تقول لي القناة الفلانية عاملة لقاء بيطعم في الدين الجريدة الفلانية عاملة مقالين يا عم ما تقراش ولا تسمع الكلام ده والعلماء الربانيين معروفين تشغل وقتك وتضيعه ليه قال أبو قلابة الجرمي رضي الله تعالى عنه قال أبو قلابة الجرمي رضي الله تعالى ده تابعي تلميذ أنس بن مالك ماذا قال قال إياكم بيحذرنه أبو قلابة الجرمي بيقول إياكم وأهل الأهواء لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تدخلوا معهم في مناظرات إلا إذا طار ضررهم عشان نبين للناس لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو أن يشوشوا عليكم دينكم يا إما لو قعدت لهم تسمعوا لهم يا هيسحبوكم للضلالة بتاعتهم لأن أنت ما عندكش حصانة إيمانية ولا حصانة علمية فيقوم يشو يخطفك للفكرة بتاعته وإما أنه هيشوش عليك على الأقل هتسمع منه تيجي تسمع من العالم تلاقي المسائل مضطربة مع بعضها وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن أكابرهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم تفرقت بهم الأهواء فهلكوا وضاعوا العجيب إن الأصاغر لهم كتب منتشرة آه والله لنا صديق كان زميلنا في الدراسات العليا ربنا يكرمه ويديله الصحة والعافية رسالة الماجستير بتاعته كانت في جمع الشبهات المثارة حول السنة النبوية تخيلوا وأنا قلت الكلام ده في قناة الرحمة قبل كده تخيلوا جمع كم كتاب من على أرصفة من بتوع بع... من من باعة الجرايد ومن المكتبات بتطعن في السنة النبوية أكتر من 316 كتاب ما بين مجلدين وكتيب صغير اه والله العظيم 316 كتاب موجودين في أمة الإسلام كل واحد بيطعن في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول لك ما, ما, ما مش من حق النبي يحلل ولا يحرم الله مال النبي جاي يعمل ايه يا عم اتنين يقول لك ما فيش حاجة اسمها السنة النبوية تلاتة واحد تاني يقول لك لا في سنة نبوية بس ناخد منها ونسيب حسب عقولنا أربعة واحد تاني يقول لك الصحابة دول مرتدين خمسة واحد يقول لك الصحابة دول فيهم كذابين زي أبو هريرة وعائشة وابن عباس أعوذ بالله أعوذ بالله وطبعا سمعتوا الضجة دي واحد خامس يقول إن البخاري ومسلم وعلماء السنة كذابين وإن هم كانوا بيألفوا السنة على مزاجهم حسب البيئة بتاعتهم فرد عليهم في رسالة ماجستير مطبوعة في مجلدين تبص تلاقي ناس تشتري الحاجات ده يقبلون على شراء كتب أهل الضلالة طب لما احنا ننزل رد ما تلاقيش حد بيشتري كتب الردود إلا القليل يبقى يلتمسون العلم عند الأصاغر ولا يأخذون العلم من الأكابر ولا يأخذون العلم من المتخصصين إن واحدا من الناس يحكي أن كتابا وزع منه أكثر من مليون نسخة بيطعن في دين الإسلام بقلم واحد يدعي الفكر أنه يدعي أنه مفكر مسلم يطعن في ثوابت الإسلام كلها فلما نزل عليه رد لم يبع من الرد أكثر من ألف نسخة بحيث ان الكتاب اللي بينزل فيه طعن على الإسلام بيتباع بثمن التكلفة تكلفته مثلا 7 جنيه أو 10 جنيه ينزل ب 10 جنيه ومطبوع منه 100 ألف نسخة و200 ألف نسخة مين اللي بيمول ده؟ اللي عايزين يخربوا أمة الإسلام والكتاب اللي هو بينزل الرد علشان بيطبع على نفقة صاحبه بيتباع ب 15 جنيه وب 20 جنيه يقوم الناس تنصرف عنه فنداء إلى أمة الإسلام ارفعوا أكابركم التفوا حول أكابركم لا تلتفوا حول المجادلين في دين الله بالباطل ابتعدوا عنهم سدوا عليهم الأبواب ولكن كل ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة إخواني الفضلاء لقد أكثرت من الحديث باللهجة العامية في هذه الحلقة لحرقتي إذ ينصرف الناس عن الربانيين ويكثر التفافهم حول الأصاغر لأوصل هذه المعلومة بلغة أو بلهجة يتعامل بها الكثيرون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بارك اللهم لنا في علمائنا ودعاتنا الربانيين الثقات الأكفاء يا رب العالمين واجعلنا سائرين على دربهم يا أكرم الأكرمين انتهت حلقتنا صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لبوءات الرسول مبشرات مبشرات وآيات يصدقها الرسول على مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان تسر به العقول فسيرته وسنته حياه